السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وصلنا بفضل ومنة الله في دورة إنما يبايعون الله تدبرات في سورة الفتح أسأل الله أن يفتح علينا فتحا مبينا في ديننا ودنيانا يا رب اللهم امين وصلنا للحلقه 13 فضل ومنه الله ونحن الان في قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله يا جماعه دوره انما يبايعون الله سوره الفتح هي سوره الذين بايعوا الله سبحانه وتعالى على الحياه في سبيل الله وعلى الموت في سبيل الله فانهمرت عليهم فتوحات الله وعطاءات الله سوره الفتح سوره تحببك في الدعوه وتخليك تعشق الدعوه الى الله لأن أربع صفح... صفحات عطاءات منهمرة على اللي قاموا ينصروا دين الله سورة الفتح سورة تحببك في ربنا قوي لأنها بتقول لك طريق ربنا جميل قد إيه بتقول لك يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا بتقول لك اللي هيبذل وهيضحي عشان دعوة ربنا ربنا ما انتش أكرم من ربنا أنت بتديله شبابك أنت بتديله عمرك أنت بتدي لدينه مواهبك أنت بتديله مالك وحياتك وخطواتك أنت بتدي ربنا ربنا كل حاجة انت مش متخيل ربنا يديك ايه ربنا هيديك فوق التصور وفوق التخيل طريق ربنا جميل قوي صورة بتحببك في طريق ربنا سورة الفتح سورة عظيمة سورة بتحببك في الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه رايح الكعبة والصحابة راحوا ورا الكعبة راحوا ورا الكعبة ده يعني مقتولين مقتولين في هذا الوقت تخيلوا كده يعني اكبر عالم في الامه دلوقتي صحى من النوم قال انا حلمت ان انا رحت صليت ركعتين في المسجد الاقصى واليهود محاصرين المسجد الاقصى ومنعين الصلاه فيه قال انا رايح يا جماعه تاول الرؤيه وطبعا رؤيا النبي عليه السلام حق ووحي من عند الله فاللي هيمشي وراء مقتول مقتول مسجد اقصى مين يا عم وما اليهود هيسيبوك كده تخيلوا يا جماعه اللي راحوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام دول ناس كانوا بيضحوا بحياتهم بس كانوا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام كانوا موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى كانوا موقنين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه الصحابة ضحوا يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا تعالوا نستأنف بقى سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الجملة ده هي في الآية رقم 25 أول حاجة رسالة للمسخنتية رسالة للملتزمين اللي سهل أو أنهم يستفزوا ويصطدموا بأهل الباطل و... ويصطدموا بالمجتمع ويصطدموا رسالة للمسخنتية رسالة للإخوة السخنة رسالة للملتزمين اللي فاكرين أن الاصطدام هو الطريق كل اللي قبل كلمة لولا يخليك تولع فيهم وكل اللي بعد كلمة لولا يخليك فرامل تضرب فرامل لازم يبقى عندك فرامل في نفسيتك ما ينفعش اول ما تستفز تقوم تنطلق وتصطدم ربنا بيقول كلام قبل كلمة لولا ولولا رجال مؤمنون كلام فعلا يخليك تولع فيهم هم الذين كفروا اول حاجة ثلاث جرائم حرب الجريمة الاولى جرائم حرب في حق الله كفار حطوا 360 صنم على الكعبة حطوا الاصنام ما بين الصفا والمروة كفروا بالله نسبوا نعم الله للأصنام والأوثان سجدوا للأصنام وحبوا الأصنام ودوا ظهرهم لربنا وفجروا في دين الله هم الذين كفروا اثنين جرائم الحرب وصدوكم عن المسجد الحرام جرائم حرب في حق المؤمنين قد ايه أذوا المؤمنين صدوكم قد ايه فتنوهم في دينهم قد ايه خلوا ناس تنتكس قد ايه منعوا ناس من عبادة ربنا قد ايه سجنوا متدينين قد ايه حاربوا الدين والتدين في المجتمع يبقى جرائم الحرب الثانية في حق الصالحين وصدوكم عن المسجد الحرام جرائم الحرب الثالثة والهدي معكوفا ان يبلغ محلة جرائم حرب في حق حرمات الله يبقى جرائم حرب في حق الله جرائم حرب في حق عباد الله الصالحين جرائم حق في حرب في حق حرمات الله وحرمات الله والهدي معكوفا ان يبلغ محله الهدي اللي هو الجمال اللي النبي عليه الصلاه والسلام والابل اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان موديها يهديها للكعبه تذبح هناك لما يعتمر عليه الصلاه والسلام معكوفا اي محبوسا حبسوها لحد ما اتنحل الوبر بتاعها لحد ما بان الجلد بتاعها لحد بقى منظرها يقطع القلب ده دي حرمه من حرمات الله لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ما ت- دي دي من حرمات ربنا سبحانه وتعالى يبقى الجرأة على حدود ربنا والجرأة على حرمات ربنا والرايات الحمر اللي كانت في الشوارع عندهم والزنا والقتل والبغي ما فيش مراعاة لحدود الله فثلاث جرائم حرب تخليك عايز تولع فيهم ولولا استنى بقى بس عايز تولع فيهم اه انا هقول لك اهو انا عايز تفش غلك عايز تعرف ان هم ناس وحشين وحشين وحشين وحشين بس تعال استنى بس تعال نشوف بقى الموازنات فقه الموازنات تعال نشوف نتع... ن- ن- نتعلم من ربنا ازاي يبقى عندنا فرامل في نفسيتنا مش اول ما نشوف حاجه غلط لازم على طول نصطدم حبيبي الت- الت- التغيير ما بيجيش كده ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره انت فاكرك انك انت لو استفزيت الوقت ودخلت انك انت كسبان عند ربنا ده انت هتحمل عار عار امام الله وعار امام الدنيا كلها الى ان تلقى الله ليه هقول لك دلوقتي اصبر بس عشان نتعلم فقه الموازنات بس نخرج بالفايده الاولى يا جماعه الفايده المقارنه ما بين كل اللي قبل لولا وكل اللي بعد لولا ان رساله للاخوه المسخنتيه والمتدينين السخنين يا جماعه ال- الدين مش كده الدين مش كده لازم يبقى عندك فرامل في نفسيتك حتى في الدنيا كلها ما ينفعش اي حاجه تستفزك ما ينفعش اما تشوف وضع غلط غلط هذه بدعه هذا خطا هذا منكر هذا مراتي غلطت يبقى لازم اقف موقف صاحبي غلط لازم اقطعه حبيب قلبي بس بالراحه الدنيا ما بتتاخدش كده الدنيا بتتاخد بال- بالتوازن عشان تقدر تعيش والا تفضل تخسر تخسر تخسر لحد ما تخسر كل حاجه بسبب صفه الاستفزاز اللي عندك عشان كده كلمة مش هقدر اسكت ناس كتير قوي المبادئ بتكسر مش هقدر اسكت مراتي غلطت غلطة وكسرت الخطوط الحمراء مش هقدر اسكت انا فلان عصى الله مش هقدر اسكت بس بالراحة بالراحة اصل الدنيا مش كده مش كل مش هقدر اسكت بطولة مش كل مش هقدر اسكت شهامة ومجدعة و- وقيمة عند الله احيانا بتبقى استفزاز استفزاز غلط عشان كده الله سبحانه وتعالى كلم النبي عن الحكمة يعني ايه الحكمة ال- الحكمة بتاعه لجام الفرس اللي هي بتتحكم في راسه تيجي يمين ولا تيجي شمال يبقى الحكمة ان يبقى في لجام في نفسيتك انت بتتحكمي في نفسيتك مش نفسيتك اللي بتتحكم فيكي نفسيتك استفزت تشد اللجام اصبري عندك فرامل الحكمه ان يبقى عندك فرامل في نفسيتك فانت اللي بتتحكم في نفسيتك مش نفسيتك اللي بتسوقك عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفزن وان كادوا ليستفزونك من الارض يعني ايه يستفزونك الاستفزاز جاي من كلمة الفز الفز البقرة الوحشية لما بتولد ال ال ال المولود بتاعها هو لسه بيرضع من أمه اسمه الفز آه هو أول ما بيتولد يقف على رجله بقى ويبدأ ي... ي... واحدة واحدة يجري حوالين أمه ده اسمه الفز ليه اسمه الفز سهل جدا إنه يستفز لو أي وحش طبعا بالنسبة له كتلة لحم كبيرة ومش فاهم حاجة ولا عارف أي حاجة يبدأ يستفزه الاستفزاز إن حد يخرجك عن أعصابك وشعورك و- و- ويخرجك عن اتزانك النفسي فيبدا يستفزه يجري في اي اتجاه بعيد عن امه يقوم واكله على طول يقوم ملتهم ومحطمه على طول و- وان كادوا ليستفزونك هيوقعوك في غلطات وهيستفزوك عشان تعمل حاجه غلط بس يبداوا يتعاملوا معاك بعدوانيه وقدام الدنيا كلها انت اللي غلطان عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اوعى تبقى خفيف يستخفنك عكس الحكمه الحكمه انك تبقى متحكم في نفسيتك يستخفنك نفسيتك اللي متحكمه فيك خفيف ممكن تغضب بسهوله ممكن تستفز بسهوله ممكن تثور بسهوله ممكن تصطدم بسهوله يا جماعه دي أول رسالة لينا في الحلقة بتاعت النهاردة رسالة للإخوة والمتدينين والمتدينات اللي ياما حطموا مصالح في الدعوة بسبب الاصطدامات وبسبب الاستفزاز وبسبب السخونية اللي هم معتقدين إن هي دين وهي مش دين ده في النهاية معرة بغير علم معرة في النهاية والعياذ بالله يعني بيخسروا كل شيء والعياذ بالله النقطة الثانية في الآية آخر صفحة بقى من أول هنا يا جماعة لحد نهاية الصورة كله رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سيدنا هم الذين كفروا لقد صدق الله رسوله الرؤيا محمد رسول الله كل الصفحة الأخيرة رد على ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام جه يعقد صلح الحديبية عمر بن الخطاب راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ألست رسول الله تخيل عمر بن الخطاب بيعمل ايه ألا- هو انت مش رسول الله ألسنا على الحق هو, هو احنا مش صح أليسوا على الباطل هم مش هم دول الغلط ألست كنت تحد أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به أنت مش كنت بتقول لنا يا رسول الله إن احنا هندخل وهنطوف احنا ما طفناش أهو عمل عمر بن الخطاب اللي قال كده يا جماعة عمر بن الخطاب اللي قال الكلام ده كله جايب لكم الكلام ده من صحيح البخاري عمر بن الخطاب اللي بيقول كده كل ده فربنا بيقول هم الذين كفروا أليسوا على الباطل أيوة على الباطل يا عمر ألست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مش بس هتطوف وكمان هتتم العمرة وتحلق راسك أو تقصر شعرك ألست نبي الله محمد رسول الله يعني ربنا بيرد على سيدنا عمر بن الخطاب طيب هو النقطة الأولانية ربنا رد على عمر إمتى ما هو الوقت كده يعني إيه الوقت إحنا دخلنا في الإقناع بقى انت نبي الله اه نبي الله وهم هم الباطل هم الذين كفروا وهزيدك كمان وصدكم والهدي معكوفا وكمان اسوا من اللي انت قلته طيب مش هندخل ونطوف هندخل ونطوف باذن الله سبحانه وتعالى طب امتى ربنا رد على عمر ربنا رد على عمر بعد أربع صفحات من تطيب النفوس بالبشريات والفتوحات يبقى يا جماعة قبل ما تجادل عقلية إنسان افتح قلبه الأول وده من أسرار القرآن في فن الدعوة في القرآن إن أحيانا في ناس بتضيع بتضيع وقتها وخلاص قاعد يقول كلام حلو قوي قوي قوي بس الواحد قلبه مقفول فقاعد يجادله بالعقل يجادلوا عشان كده دلوقتي مثلا كثير من اللي بينظروا النصارى في العالم بينظروا بيقولوا كلام قوي جدا ومحدش بيسلم غير عشرات مثلا في المناظره زمان الصحابه كان اسلوبهم ابسط من كده بكتير في دعوه الكفار الى الاسلام وكان بيسلم على ايدهم ملايين ليه لان الصحابه كانوا بيدخلوا من القلب الاول بيدخلوا الاول من الكلام عن الله الكلام عن ال... الكلام اللي يفتح القلب انما الوقت بيدخلوا من العقل تعالى بقى اما اجيب لك الاخطاء العلميه في التوراه والانجيل تعالى بقى اما اجيب لك التناقضات مع العلم الحديث في التوراه والانجيل تعالى بقى اما اجيب لك المتناقضات الكلام بقى الايه اللي بيضرب في بعضه ما بين الاناجيل الاربعه وما بين التوراه والانجيل تعالى بقى اما اجيب لك ال 500 جمله اللي سيدنا عيسى في الانجيل قال على نفسه انه بشر مش اله تعالى بقى اما اجيب لك الفضائح الجنسيه في التوراه والزبور واللي هو لا يمكن يكون ده كلام ربنا تعالى كله كلام عقل عقل عقل عقل ففي النهايه 20 واحد بيسلموا بعد المجهود الرهيب ده الصحابه كانوا بيدخلوا من القلوب وده اللي ربنا علمه لنا ربنا الاول فتح قلب الصحابه صحابه مقفولين وحزانه ومش قادرين يستحملوا كانوا يذبحوا نفسهم فربنا الاول ان فتحنا لك ليغفر لك الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بشريات بشرات بعد كده القلوب اتفتحت تعالوا بقى اما اقنعكم تعالوا بقى عشان كده يا جماعه نتعلم من كده ايه اختار الوقت الصح نتعلم نتعلم من فن الدعوه في القران ايه هو انت لو عايز تدعو الناس الى الله هتلاقي فن دعوه اعظم من دعوه الله نفسه الناس الى الله يبقى مين مين اللي علمنا الدعوه ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه خلى حد يعلمها لنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاك تتعلم مثلا الطب من الدكاتره في كليه الطب تتعلم ال... الا الدعوه ربنا هو اللي دعانا بنفسه في الكتاب العزيز عشان نتعلم فن الدعوه من الله فنشوف ربنا الاول بيفتح القلوب الاول كلام عن الله الكلام اللي يرقق القلوب الكلام اللي في البشريات الكلام اللي يخوف من النار الكلام الاول اللي اللي يفتح القلب المس الجرس بتاع الباب الناس تفتح لك الباب وتدخلك بيتها المس جرس القلب الناس تفتح لك ابواب قلوبها وتدخلك ساعتها اتكلم الكلام الاقناعي خلاص القلوب اتفتحت يبقى نخرج من كده ان الكلام الصح في الوقت الغلط عامل زي القرار الصح في الوقت الغلط ما انا لو خدت قرار سي... ابو سيدنا ابراهيم خد قرار صح اليوم اطيعك ولا اعصيك بس في الوقت الغلط يوم القيامه يتمسخ ضبع ويتشال ايدين ورجلين ويترمى في جهنم خلاص والعياذ بالله يبقى القرار الصح في الوقت الغلط ملوش لازمه بعد ايه كذلك الكلام الصح في الوقت الغلط قبل ما تقول الكلام الاقناعي بتاع العقل ادخل الاول من القلوب اتعلموا في الدعوه افتحوا قلوب الناس الاول اتكلموا الاول مع العصاه عن ربنا ما تستعجليش بلاش تستفز من منظر القزع اللي في راسه ولا منظر السلسله والعقد اللي في رقبته ولا منظر البنطلون المقطع اللي مبين مفاتن جسمه ولا منظر التبرج الصارخ اللي هي لابساه ولا ما بلاش تستفز المعصيه افتح القلب الاول المس الجرس بتاع القلب الاول الأول اتكلم عن الله عن الجنة عن النار عن حسن الخاتمة سوء الخاتمة عن الأثر الدنيوي للطاعة بنسميها مداخل القلوب الأربعة الكلام عن الله ونعم الله وعظمة الله وأسماء الله وصفاته وعطاءات الله وكرم الله ورحمة الله رقم اتنين الكلام عن الأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية ربنا هيديك قد إيه لو قطعته طريق ربنا جميل وهينتقم منك إزاي لو عصيته رقم ثلاثة الكلام عن الدار الآخرة وحسن وسوء الخاتمة والقبر وعذابه ونعيمه والقيامة والخمسين ألف سنة والجنة والنار رقم أربعة الكلام عن هم الدين وأحوال المسلمين وحرمات الله المنتهكة في الأرض افتح القلب وبعد كده كلم العقل يبقى امتى ربنا رد على عمر بن الخطاب لما ربنا فتح القلوب الأول في أول الصورة بعد كده تعالوا بقى ما نتكلم طيب هو ربنا رد على سيدنا عمر ليه يعني يعني معنى ان ربنا رد على عمر وصفحه كامله ربنا بيكلم سيدنا عمر يعني صفحه كامله تعالى يا عمر بن الخطاب آه انت كنت بتقول كذا اه, آه كذا وكنت بتقول كذا دي كذا وكنت بتقول كذا هو سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعه كان الله قبل ما فعل عمر كان اللي عمله عمر ده ما كانش معصيه كان اللي عمله عمر ده كان عمل صالح ازاي ما ربنا قابل وبيرد عليه وبي وبيرد على الكلام ده معناه احتفاء بالحاجه اللي عملها عمر ازاي بقى عمر عمل اربع حاجات عمر لما قال الست نبي الله ألسنا على الحق أليس على الباطل او لست كنت تحدثنا ان سناتي البيت ونطوف به عمل اربع اعمال صالحه عظيمه اللي هيعملها مننا حياته هتتغير وهيبقى من قاده المجتمع من قادة المجتمع المدني من قادة الحياة من الناس اللي بيصنعوا الحياة بالدين المتدين والمتدينة والداعي إلى الله والداعية إلى الله وطالب العلم وطالبة العلم اللي هيبقى فيهم الأربع ص... الأربع صفات دول دول هيبقوا من صناع الحياة دول هيبقوا من قادة الدين في الواقع ايه الاربع صفات اللي عملها عمر رقم واحد الصراحة الصراحة كله سكت رغم ان نفوس الصحابة كان جواها يعني كبار الصحابة قالوا حتى كدنا نهلك نهلك ده يعني في شبهات جوه الصدور هتضيع له دينه حتى كدنا نهلك سيدنا عمر بن الخطاب اتكلم يبقى الصراحة الصراحة الصراحة دي من اخطر الصفات اللي انت تحافظ بيها على اخطر علاقات في حياتك ازاي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما طلع في السماء السادسة فلقى موسى بيقول يا رب يبكي غلام يبعث من بعدي يدخل من أمته أكثر مما ممن يدخل من أمتي الجنة سيدنا موسى بيجي سيدنا محمد فزع فبيقول لجبريل ما هذا جبريل هو سيدنا موسى بيتكلم ربنا كده هو يقول له واحد يجي بعدي ويدخل الجنة منه فقال جبريل إن الله قد علم منه الصدق يعني إيه هو مش قصده يعترض على ربنا هو جواه احساس بالحزن انه مش الاول على البشريه في عدد اللي هيدخلوا الجنه بسببه بس انما هو مش قصده اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى ان الله قد علم منه الصدق الصراحه يا جماعه ربنا ما بيكرهش الصراحه بالعكس ربنا بيقبل الصراحه كعمل عظيم زي ما قابلها من عمر هنا ورد عليه زي النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء غنائم حنين غنائم مليارات بقى وقام وزعها على مسلمه الفتح الكفار بتوع مكة اللي كانوا لسه امبارح كفار وساب الأنصار ما ادهمش حاجة الأنصار نفوسهم بدأت لأول مرة بدأت لدرجة ان سعد بن عبادة راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار الأنصار قومي قد وجدوا عليك في صدورهم يا رسول الله الأنصار الصراحة مش الصح بقى انه كان يسكت ويبقى جوه النفوس حاجة ممكن تطلع ساعة الموت تهلك البني آدم او تطلع ساعة ازمة لا بقى ده انا ساكت على كتير بقى وتسيبي نفسك توصلي للانفجار مع جوزك ليه ما تكلميه بصراحه اللي مضايقك ما تقول لمراتك اللي الصراحه هي اللي هنحافظ بيها على علاقاتنا الغاليه انا اعظم شخصيات في حياتي فضل منتي لو اكتر اخواني مشاركيني في الدعوه والتربيه وحياتي ربنا جعل من اهم الاسباب للحفاظ عليهم ان انا صريح معاهم زعلان اقول زعلان وهو زعلان يقول لي زعلان وما زعلش من صراحته زوجتي اي علاقه عايز تحافظ عليها خليك صريح مع اللي قدامك ما تكتمش في نفسك فتنفجر بعد كده قول بصراحة أنا أنا جوايا كذا أنا شاكك في كذا ولو رد خلاص اقبل اعتذار اللي قدامك حافظوا على العلاقات الثمينة في حياتكم بالصراحة المتبادلة وبلاش الهشاشة النفسية اللي عندنا حدش مستحمل نقد حدش مستحمل التاني يقول له إنه زعلان منه في حاجة يا جماعة يا جماعة خلوا نفوسنا تعلى بقى خلونا ننضج بقى خلونا نقدر نعيش مع بعض ما عادش في اتنين دعاء عارفين يعيشوا مع بعض ما عادش في اتنين كوادر عمل خيري ولا شغل ديني على النت عارفين يعيشوا مع بعض ما عادش فيه ناس من اهل الدين مع- عارفين يعيشوا مع بعض ليه ما فيش صراحه وده متضايق في ده كذا وده شايل من صدره ان ده عمل في كذا يا جماعه ما نتصارح ونتصافى ونكبر ونتعلم الوعي هو رجال الاعمال الكبار عرفوا يشتغلوا مع بعض ازاي اهل الدنيا لانهم عارفين ان المصلحه ان احنا نفضل مع بعض طب عشان نفضل مع بعض لازم نبقى صراحه مع بعض هو خمسين دولة توحدوا عملوا أمريكا إزاي الصراحة يا جماعة لازم نبقى صرحاء وصادقين في إن مصلحتنا كلنا واحدة سعد بن عبادة قال للنبي بصراحة إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في صدورهم يا رسول الله الأنصار شايلين شايلين كلمة كبيرة هو دي صراحة فالنبي قال له وأين أنت يا سعد طب أنت فين بقى قال إنما أنا امرئ من قومي أنا كمان يا رسول الله أنا كمان زعلان زعلان مني أنا يا سعد أنا كمان زعلان يا رسول الله النبي قال له اجمع لي قومك الأنصار وما تدخلش حد تاني أنصار بس متخيل لازم أواجه ما هو صراحة قصاد صراحة بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به تعالوا بقى ما نتكلم بصراحة تعالى بس نتكلم بقى بصراحة ألم آتكم عالة فأغناكم الله به ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا المنة لله ورسوله أيوة قال يا معشر الأنصار لئن شئتم فلقلتم فلصدقتم ولصدقتم أنا هقول لكم بقى اللي انتم مش قادرين تقولوه أنا هبقى صريح لدرجة إن أنا هقول اللي انتم مش قادرين تقولوه على لسانكم هقوله على لساني أنا لئن شئتم فلقلتم جئتنا طريدا افتكر يا محمد بن عبد الله كنت جاي لنا وانت بتجري من سرقة بن مالك ومن اللي حوصرك في الغار جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا خائفا فأمناك وجئتنا عائلا فآسيناك وجئتنا افتكر افتكر يا يا محمد مش ده اللي انتوا عايزين تقولوه فكسفوا فقال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم ما تقولوليش مش زعلانين أيوة أنتوا زعلانين أيوة أنتوا شايلين في صدركم الوقت مني أوجدتم في أنفسكم لعاعة من الدنيا حتة الدنيا حقيرة شوية غنم وبهيم تألفت بها قلوب قوم ووكلت أسلموا ووكلتكم إلى ما من الله به عليكم من الإسلام أنتوا خدتوا الإسلام وما خدوا شوية بهايم خدوا شوية بهايم أنتوا خدتوا الإسلام يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكته شعب الأنصار أنا عمري ما أختار حد عليكم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير الناس هيرجعوا بشوية بهايم وترجعون برسول الله في رحالكم وانتوا راجعين برسول الله معاكم قعدوا يبكم قعدوا يعيطوا الصراحة يا جماعة الصراحة بتجيب النهايات السعيدة ده ايه لان خلاص النفوس لانت والنفوس صفة يبقى الصفة الأولانية من صفات عمر بن الخطاب اللي ربنا قابلها منه صفة الصراحة انه اتكلم بصراحة الصفة الثانية الحكمة ما احيانا في صراحة هوجاء في صح صراحة رعناء في صراحة بتخرب الدنيا الحكمة بقى سيدنا عمر الخطاب ما وقفش في وسط الجيش وقال لهم أليس رسول الله حد يا جماعة يقول لي ألا أسمع لا لا لا ده راح لسيدنا محمد لوحده يا رسول الله ألست رسول الله بيتكلم بينه وبين النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فإنك آتيه ومطوف به النبي رد عليه قام رايح لعمر بن الخطاب لوحده يا أبا بكر أليس رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل أليس وليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به يبقى اتكلم قدام النبي وقدام أبو بكر بس ما عملش شوشرة في الجيش ما عملش بلبلة لأن ممكن تكون أنت إنسان عاقل فبتتساءل عشان تثبت نفسك ها انما في واحد تاني ما تضمنش بقى رد فعله لو سمع الكلام ده ممكن تحصل مصيبه يبقى تاني حاجه الحكمه يبقى صراحه ولكن بحكمه مش صراحه نفضح بعض صراحة بحكمة وبعقل وبرشد وبتقدير الصفة الثالثة من صفات عمر بن الخطاب الرهيبة اللي في هذه الآيات هي صفة المواجهة الله واجه مشاكلك واجهي المشاكل اللي جواك انت جواك شبهات ساكت عليها ليه وغلباك ومأثرة فيك ومبهدلاك انت جواك مشاكل نفسية خطيرة ساكت عليها ليه انت جواك ح... انت جواك مشاكل واجه سيدنا عمر بن الخطاب واجه مشاكله انا الوقت عندي مشكلة انا عايز حد يرد عليا فعلا مش لاني مش لاني مش لاني شاكك انا الوقت عندي مشكله انا الوقت فعلا مكلوم مجروح مطعون واجه مشاكلك انت الشبهات اللي جواك والشهوات الخطيره اللي جواك والمشاكل اللي جواكي والازمات النفسيه اللي جواك دي بؤر ممكن تنفجر قنابل موقوته انت حاططها جوه نفسيتك مشاكل بؤر خطر ممكن تنفجر في اي لحظه لازم تواجه زي بلعام بن بعوراء فضل اتيناه اياتنا اتعلم وبقى شيخ الاسلام ولكن عنده مشاكل عنده شبهات وشهوات من جوه حصل ايه حصل فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثله كمثل الكلب انتكس بعد ما بقى شيخ ليه؟ لأن كان جواه ألغام كان جواه رواسب جاهلية ما اهتمش انه يطهرها لا لا لا لا اشتغل على نفسك بقى اشتغلي على نفسك وانضف من جوه بقى اشتغل على نفسك وانزع الألغام أصل المشاكل دي ممكن تنفجر فيك في أي لحظة ممكن ساعة الموت الشكوك دي تطلع طب هتعمل ايه؟ ممكن ساعة فتنة ولا ساعة جهاد في سبيل الله الشكوك دي تطلع لازم تشتغل على قلبك لازم تشتغل على تربية قلبك ال ال دي الصفة الثالثة الصفة الرابعة من صفات سيدنا عمر بن الخطاب العظيمة اللي ظهرت في هذه الآيات أو في ما فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام التشيك على الثوابت لازم كل فترة تشيك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل إيه ألست نبي الله هو مش شاكك هو عايز يأكد على دي تاني ليه الموقف صعب في لحظات زلزالية هتيجي في حياتك محتاج انك انت تشيك على العقيده دايما تشيك الرازق هو الله القادر هو الله ربنا ان الحكم الا لله القران هو المنهج الوحيد والصح الدعوه هي السبيل لازم تفضل تشيك على الثوابت لازم ودي قيمه ورد العباده انه يخليك دايما تشيك على الثوابت بتاعتك فما تنساش فما تتوه سيدنا عمر بن الخطاب كان بيشيك على الثوابت ألسنا على الحق أليسوا على الباطل بيشيك على الثوابت لازم تفضل دايما ليه لأن هيجي لحظات زلزالية في حياتك لحظة الموت لحظة الجهاد في سبيل الله يا جماعة بقى في باب الجهاد في فلسطين اتفتح ورايحين نحرر المسجد الأقصى ممكن تتصدم في نفسك ساعتها انك انت ثوابت مهزوزة لو جه ابتلاء لو جه فقر شديد في ناس لو طلق طلق زوجته ولا حصل بينهار ليه الثوابت عنده والعقيده في الله مش مش سليمه والعياذ بالله يوم ينهار ساعه الابتلاءات الشديده وساعه اللحظات الزلزاليه دي اربع حاجات نتعلمها من موقف سيدنا عمر بن الخطاب خدنا ايه في الحلقه بتاعت النهارده يا جماعه ان شاء الله الحلقه رقم 13 ونكمل ان شاء الله الحلقه القادمه خدنا ايه خدنا اول حاجة احذر من المسخنتية احذر ان كل اللي قبل لولا ثلاث جرائم حرب يخلوك تولع فيهم ولكن اللي بعد لولا يخليك تفرم لازم يبقى عندك فرامل في نفسيتك لازم تعرفي تفرملي نفسيتك لما تغضب وتثور وت... والا غضبك مع جوزك ومع صحباتك و... و... وغضبك لما شفت يعني يعني لما شفت اخطاء ومبادئ بتنتهك في بعض المواقف خلاك تخسر كل حاجة لم تصلحت وغيرت ولا انت كسبت الموقف اللي انت كنت فيه يبقى لازم نتعامل بعقل نعرف امتى نسخن وامتى نفرمل لازم يبقى عندك الاوبشن ده الحاجه الثانيه ده رد على عمر بن الخطاب لما قال الست نبي الله ألسنا على الحق أليس على الباطل يبقى ربنا رد على عمر بعد ما فتح القلوب بدا يكلم العقول وبقى والحاجه الثانيه ان ربنا قابل بن عمر اربع صفات الصراحه الحكمه في الاعلان عما يريد الصراحة الحكمة المواجهة واجه مشاكلك وصلح نفسيتك وقلبك ومشاكلك اللي من جوه رقم أربعة التشييك على الثوابت إنك أنت لازم دايما تشيك على ثوابت العقيدة وتوحيد النفع والضر والتوحيد واليقين في الله عشان ما تجيش لحظة تفاجأ إنك سمعت شبهة ضيعت لك دينك ولا ساعة موت ولا ساعة جهاد ولا ساعة ابتلاء شديد اعمل حساب اللحظات الزلزالية وخليك جاهز ومستعد باليقين الراسخ اللي جواك اللهم اجعل القرآن القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير